إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد روى البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء وفي رواية مسدد عن سفيان بن عيينة أنه قال أن أبا هريرة قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء قال سفيان سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم منهن ثلاثا وزدت الرابعة والذي سمعه سفيان من هذا الحديث هي الثلاثة الأول سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وزاد سفيان وشماتة الأعداء وهذا التعوذ منه صلى الله عليه وسلم يأتي تعليما لأمته وإلا فإن الله تعالى قد عافاه من كل ذلك عافاه من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء صلوات الله وسلامه عليه ولكنه صلى الله عليه وسلم إنما يتعوذ بذلك يتعوذ من ذلك تعليما لأمته لأنه يعلم صلوات الله وسلامه عليه أن أمته سيمر بها من بعده محن وأمور عظام وقد قال صلوات الله وسلامه عليه كما عند أصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وكان هذا آخر ما وعظ به أصحابه كما في هذا الحديث قال قال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ظنوا أن هذا قد يكون آخر كلام للنبي معهم فطلبوا منه الوصية قالوا أوصنا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ يعني خذوها بديكم واسنانكم عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا فهذا الاختلاف الذي يقع للأمة والاضطرابات التي تحيط بها في كل مكان ولا سيما في هذه الأيام هذه الأيام التي تلت تلك الثورة التي نسأل الله أن تكون مباركة وأن يكون مآلها خيرا هذه الثورة لما قامت غيرت موازين القوة وقلبت أمور الناس رأسا على عقب كل الحسابات اللي كان بيحسبها أعداؤنا وأحبابنا تبدلت ما كان أحد يظن أن هذا سيحدث أبدا وفجأة تغير الحال وصار أصحاب السجون هم النواب وصار أرباب النظام هم المساجين فمن كان يظن من الجماعة السادة نواب مجلس الشعب الإخوة الإسلاميون منهم إخوان كانوا أو سلفيون أو غيرهم أنه سيأتي عليه يوم يجلس في هذا المكان ويكون رئيس مجلس الشعب رجل من الإخوان ونائبه رجل من السلفيين هذا حلم من أحلام اليقظة ولا حتى كان حد يحلم به في اليقظة كمان ده كان الإخوة يخافوا عدوا من قدام مجلس الشعب من الشارع نفسه يخافوا عدوا منه لأن اللي ممكن يتاخد مخالفة يتاخد تحري ولا حاجة لغاية ما يبالوا ياخدوه مثلا يرموه في السجن خمس سنين لغاية ما يبالوا لأنه معدي بس من هنا شبهة فإذ به يجلس في هذا المجلس على حد ما قال ربنا عز وجل يحكي حالا كهذا الحال وقع لموسى وقومه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا لموسى أنت احنا كده كده مضرورين بيك من غيرك مضرورين قبل ما تيجي كان فرعون بيسخرنا وكان كان يسخرهم في ضرب الطوب يعملوا الطوب يضربوا له طوب ببلاش وكان هو يجيب لهم التبن من عنده جزاه الله خير يعني لما جاء موسى عليه السلام خلاهم يجيبوا التبن من عندهم كمان يعني زادهم سخرة فقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف فينظر كيف تصنعون كيف تعملون وقد كان فأهلك الله عدوهم واستخلفهم في الأرض وأهلك الله عدونا واستخلفنا في الأرض وينظر كيف نعمل طب هتعملوا إيه بنو إسرائيل عملوا شر ما يعمل بعد ما ربنا استخلفهم في الأرض بعدما أهلك عدوهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة عدوا كده لقوا جماعة بيعبدوا عجل ولا بيعبدوا صنم قالوا اشمعنا احنا عايزين عجل نعبده عايزين صنم زيهم يا جماعة انتوا انتوا ايه اللي حصل لكم بقى ده رد الجميل هذا شكر النعمة هذا شكر الله على أن أنجاكم من عدوكم وأهلكه وأهلك وأهلكه ونصركم عليه يوم عايزين تشركوا بالله وتضيعوا دينه قالوا أهو ده اللي حصل وبالفعل لما ذهب موسى لميعاد رب للقاء ربه السامري صنع لهم العجل وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي قال ده موسى نفسه مش واخد باله قال وده كان إلهكم اللي ما حدش واخد باله منه فنحن الآن في وقت تغيرت فيه الأحوال تبدلت فيه الأمور وداخلين على مرحلة أصعب هي بقى النهاية يعني الشهرين اللي جايين دول في تاريخ مصر الشهرين اللي جايين شهر أربعة وخمسة وستة ثلاث شهور دول دول هم كل شيء هذه الشهور الثلاثة بمثابة ثلاث قرون ستتحكم في اتجاه هذه البلاد إلى أين تصير هل تنجح الثورة فعلا ويتغير الحال أم نرجع كما كنا وأشد مما كنا وطبعا أعداؤنا مش ساكتين ليه النهار بيلعبوا هم خلاص فهموا كويس قوي ان الاسلام ان ان مصر دوله مسلمه عرفوا دي فهموها يعني وان الشعب يريد الاسلام وشافوها في الاستفتاء وفي انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى والفوز الساحق للإسلاميين وأنا وأنت ما كناش بندي صوتنا للإسلاميين لشخص بعينه أنا والله ما أعرف ربما أنا ما كنتش فاكر بالظبط يعني القايمة كان فيها مين اللي انتخبتها أنا دي لكن أنا انتخبت الدين وعامة الناس اللي انتخبت حزب النور أو حزب الحرية والعدالة راحت تنتخب الدين بتقول أنا عايزة الدين يحكمني كل اللي راح حط اسمه في الصندوق ويختار مرشح في مجلس الشعب أو الشورى كان رايح بالنية دي يقول عايزين نشوف الدين بقى الدين اللي هو أصلا وعدنا الله به الرفعة ووعدنا به أن تنصلح أحوالنا خلاص فده الطريق وهو كلهم فهموا كده خلاص ولما فهموا كده حاولوا في أول الأمر هم يشوهوا صورة الإسلاميين ولسه شغالين في القصة دي ولن ينتهوا عنها أبدا هيقعدوا يشوشوا ويلغوا حتى يسوئوا سمعة الإخوان والسلفيين وكل واحد ينتسب للدين ليه؟ عشان يقولوا أهو هذا الدين اللي أنتم بتقولوا عليه فشل ومش نافع ويحرصون في كل موقف على ذلك مجلس الشعب عايزين يحولوه لمكلمه يبقى مجرد ناس تقعد تتكلم وتتخانق مع بعض ومتشكرين كده خالص طب هتعملوا حاجه ممنوع يعملوا حاجه مجلس الشعب مخصوص الجناحين لا يقدر يشيل حكومه ولا يحط حكومه ولا يشيل ولي طب بيعمل ايه؟ عايزينه يبقى مكلمه قعدة كلام وخلاص ودش وريحوا بعض في الكلام واللي انتوا عايزينه مع بس بعيد عنا الله يخليكم خلاص سباق الرئاسه اللي اللي هيبدا بكره عارفين كويس ان هناك مرشحين اسلاميين مكتسحين ومش يقدروا يقولوا للناس مش تدوهم حاولوا يعملوا حاجه اسمها الرئيس التوافقي يعني يجيبوا لنا كده رئيس سمك لبن تمر هندي بتاع كله اهلا منه اسلامي ولا منه ليبرالي ولا منه علماني بتاع اللي يسوق يعني ايه واحد عايز حد يسوقه خلاص امع والناس رفضت الكلام ده خالص فبقوا هم الان عارفين كويس جدا إن ليس أمامهم إلا رئيس إسلامي خد بالك بالطريقة دي كده الناس مجتمعة على الإسلاميين ده بيعملوا إيه هيبدأوا طبعا وهتشوفوا وشفتم وهتشوفوا أكثر يحرسوا بين الإسلام بين الإسلاميين يشتتوا بقى ويفرقوا هذا الصف وده من سوء القضاء ولذلك نحن نعوذ بالله من سوء القضاء أن يقضى لنا أمر سوء بتصرفنا نختار نعمل حاجة غلط كل واحد متصور مصلحة ضيقة يضر بها الأمة فهتلاقي إن شاء الله في الأسبوعين دول عندك ما لا يقل عن 30 40 مرشح إسلامي وهم الجماعة الحبايب عايزين سبعة بس أو ثمانية بس لأنهم عارفين كويس إن الإسلاميين ثقالهم على الأرض 70% 70% هيدي الإسلاميين زي ما طلع نسبتهم في الاستفتاء 70% الاسلاميين طلع نسبتهم في الانتخابات 70% هيطلعوا في الرئاسه 70% يعني اللي هيدوا له كلهم صوتهم هينجح ان شاء الله وهم ده مستحيل عايز مش ممكن يعملوه ده هم بيمنعوا اصلا دخول الملتحي نادي الشرطه ونادي القوات المسلحه هيمسكوا واحد بداء رئيس الجمهوريه يبقى هو الرئيس الاعلى للقوات المسلحه حتى ده امريكا ما ترضاش بيه خالص امريكا مش عايزه الكلام ده ولا حد عايز فسيكون القادم مش الطعن بقى فيهم واسقاطهم لا خلاص سيبهم ماشي بس هنخلي كل واحد ياخد له خمس اصوات ويبقى يقابلني لو حد منهم نجح وينجح واحد لا على البال ولا على الخاطر اهل الباطل هيجتمعوا هتلاقي الليبراليين والعلمانيين والنصارى ورا واحد وهم 30% تقريبا والاسلاميين ورا سبعه كل واحد ياخد له كام في الاخر 10% يعني كلهم ساقطون لم ينجح احد واللي هينجح اللي هم عايزين ينجحوه في الاخر وده سيتاتى كما قلت بسوء القضاء ان احنا سنسيء تصرف لا ينبغي ان يكون التشتت في الكلمه اوعى نغتر بقوتنا ربنا جل في علاه نعى على اهل على اصحاب نبيه وهم خير منا واعز على الله منا واقرب اليه منا نعى عليهم استكثارهم بانفسهم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين اتهزمتم وانتم قلتم يومئذ لن نغلب من قله قلتوا احنا كتير ما يهمناش حد واتغلبتم في اول الامر غلبتم لما غرتكم كثرتكم طب يوم بدر ما كانش معاكم عدد ده انتوا كنتوا كلكم 300 نفر في بدر كان عدد المسلمين 300 واحد بس وربنا يقول لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة كنت قلة لو احنا حسبناها كده ما تنفعوش تنجحوا خالص لكن أنجحكم الله ونصركم وأنتم أذلة ليه؟ لأن الله يقول وما النصر إلا من عند الله النصر لا بملائكة ولا بعتاد ولا بقوة ولا بكثرة النصر من عند الله من استنزل النصر من الله نزل عليه النصر فاحنا لازم نتوحد حول رجل واحد عشان نصل لما نريد لن ينصلح حال هذه البلاد ابدا اذا تولى امرها علماني طب ما احنا اهو ما احنا بقالنا 100 200 سنه من ايام محمد علي يحكمنا العلمانيون هو مين اللي بيحكمنا من ايام محمد علي؟ هل عندك كان علماني ليبرالي ومن وراءه كلهم الى حسن مبارك علمانيين ليبراليين يعني اناس ليسوا اسلاميين مش بيرفعوا رايه الاسلام وبتطبيق الشريعه والكلام ده خالص مش سكتهم دي سكتهم امريكا او روسيا او اي حد شرق وغرب ويخافون الله يخافون ان يظلمهم الله افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم هم خايفين ربنا يظلمهم هم مش عايزين يطبقوا شرعه ليه يعني هم متصورين ان تطبيق القانون الفرنسي ده اللي هينفع وهيصلح البلاد والعباد والشرع ما ينفعش اه ما ينفعش الشرع خد غراب في التسعينات او الثمانينات جاء فيما في قضية خمر قالوا قضية واحد سكران حكم عليه بالرجم ضحكوا عليه المتهم نفسه رقص قال والله الحمد لله جزاك الله خير ما فيش حد يطبق حكم الرجم ده خالص مش موجود عندنا ده في القانون وطبعا الحين المستشار للتحقيق وقالوا له لا يجوز لك ان تحكم بغير القانون قال لهم يا جماعه ده احنا دوله دينها الاسلام بندرس في الاسلام قالوا ده كلام ده كلام لكن لا عقوبة إلا بقانون ولا جناية إلا بقانون القانون ما فيهوش جناية اسمها شرب الخمر ولا في عقوبة اسمها عقوبة شارب الخمر ولا في عندنا جناية اسمها زنا أصلا يعني لو واحد زنت مع واحد ما حدش هيكلمها خالص إطلاقا إلا بقى لو زوج بتضرر راح رفع عليها قضية ولا حاجة ملعنة والكلام دوت لكن واحدة مع واحد بينزلوا كده عيني عينك وقبضوا عليهم براءة مفيش عندنا قانون اسمه قانون الزنا يعني ولا عندنا حد ليه اساسا كمان ها فالقاضي لما حكم بالرجم على شارب الخمر بحكم الله المحكمه رفضت الكلام ده خالص واحيل الراجل للتحقيق ثم احيل العمل الاداري عشان كان بيهزر حضرته انت بتهزر احنا احنا هنسيب القانون من اجل الشريعه شريعه ايه دي ده الحاصل ولا ينصلح لنا حال ابدا بهذا بل لا يتم لنا ايمان وربنا قال فلا وربك يقسم لنبيه ربنا بيحلف عارفين ربنا بيحلف ليه لان ربنا يعلم ان من عباده من لا يصدقه اصلا فينا من لا يصدق الله اصلا ولا يعبأ بكلامه ولا ولكنه سامع ولهذا يحلف ربنا يقول فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يتم ايمانهم حتى يحتكموا اليك ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الذي يسلم لامر الله عز وجل وقال سبحانه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال الظالمون وقال الفاسقون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد فنحن لن ينصلح حالنا ابدا الا اذا حكمنا بشرع الله. دي قضيه ينبغي ان تكون مسلمه عندنا. مش موضوع مش مش مطروح للنقاش. ما فيهاش قولان. لان هذا امر ربنا عز وجل. وربنا يقول ولو أن ولو أن وقال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم تحت أرجلهم فذكر سبحانه لو أن أهل ولو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فرهن الله سبحانه وتعالى الفتح والنجح والرغد والرضا والسعادة باتباع شرعه وتنفيذ تعاليمه ورهن عكسها بعكس ذلك قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى له معيشة ضنك يعيش في شقاء وهذا الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء سوء القضاء في أمور الدنيا وأمور الآخرة عموما في كل أمر في واحد يكون قدامه فرصة ويضيعها فهذا من سوء القضاء له عندنا عندنا فرصة لن تتكرر لن تتكرر هذه الفرصة إلا أن يشاء الله أن نختار رجل يعبر عن هويتنا ويرفع كتاب ربنا ويضع الدين فوق رأسه وفوق رأس الجميع وإن فعل ذلك فقد فتحت له الدنيا وجاءته البركات من كل جانب اوعى تقول لي النهارده طبعا الجماعه اللي بينفروا من بعض المشايخ من بعض المرشحين الاسلاميين يقول لك اصل احنا عايزين خبير اقتصادي وخبير سياسي وخبير استراتيجي وخبير مش عارف ايه وبتاع ايه ومعلش يعني هو انتوا كان عندكم حد من دول اصلا يعني حسن مبارك ده كان خبير سياسي واستراتيجي واقتصادي وال ولا السادات كان كده ولا عبد الناصر ولا الملك فاروق ولا عبد محمد علي ولا السلطان عبد الحميد الثاني ولا الثالث ولا يعني انا مش عارف ده واحد ناس عماله تتشرف كان يعني ما شاء الله عندنا من دول كتير قوي وبنقول احنا بقى لا حاتمنا ابو شرطه انا عايزه بعمه حمراء وعمه خضراء هي القضيه مش كده اصلا احنا مش ازمتنا في الحاجات دي خالص يا جماعه الحاجات دي كلها تبعيه الفساد الاقتصادي اللي عندنا والفقر المدقع وكل ما ترونه من مظاهر السوء دي تبعيه كلها تبع لامر واحد هو ده هو ما قاله ربنا هي تبعية الإعراض عن الله هذه تبعية ونتيجة الإعراض عن الله عز وجل لكن من أقبل على الله كفاه أليس الله بكاف عبده مش ربنا يكفينا ألم يقل ربنا لأصحاب نبي وإن خفتم وإن خفتم عيلة ها ها فسوف يغنيكم الله مش ربنا ممكن يغنينا ولا ده امر صعب على الله عز وجل الا ترون اناسا كثيرين كانوا فقراء وبين يوم وليله يغنيهم الله كيف اغناهم سبحانه مالك الملك خزائنه ملأى ويده سحاء الليل والنهار ينفق كيف يشاء أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير جل في علاه وسبحانه وبحمده فاحنا ازمتنا مش ازمه خبير اقتصادي ما فيش رئيس بيحكم بنفسه كل الحاجات دي الرئيس ده توجه دماغ اللي بتسير راس القطار لكن القطر مش راس بس القطر اللي ماشي على السكه الحديد دوت مش هو الراس ولا هو السواق اللي قاعد فيه القطر ده لسه فيه عجل ولسه فيه كراسي ولسه فيه سقف ولسه فيه حاجات كثيره قوي ولسه فيه بنزين ولا جاز ولا الساعة اللي بيمشي بيه في حاجات تانية كتير فمستحيل تقول انا عايز راس قطر تبقى هي الكرسي وهي السواقه وهي البنزين وهي السقف الله ازاي ده كلام ما يدخلش دماغ حد ولا حد يعمله ولا حد يقول كده عايزين توجه صحيح وبعد ذلك الخبرات موجوده في كل اتجاه عندنا هناك أناس ارتقوا بأممهم في ليلة في ليلة في عمر الدهر تعتبر ليلة سنة دي عند الدهر ليلة عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وكان راجل شيخ يقول لك اصل الدين ملوش علاقة بالسياسة والمشايخ ما ينفعوش في السياسة ليه؟ هي ايه السياسة دي؟ إن كنتم تقصدون السياسة الملوثة الخبيثة سياسة الكذب واللف والدوران وسرقة الناس والخيانة والغدر صح صدقتم في هذا لا دين في هذه السياسة ولا سياسة من هذا الصنف في الدين وهذه السياسة نكرهها ونبغضها ولا نحبها ولا ندخل فيها أبدا إن شاء الله مش عايزينها دي دي السياسة اللي هي السياسة بتاعتهم بقى سياسة الغدر والمكر والخداع والكذب والدجل وبيع الأمم وسرقتها وخيانة الله ورسوله مش عايزين منها دي خالص ودي ما فعلا ما عندناش في الدين منها لكن في سياسة أخرى سياسة الأنبياء كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء سياسة النبي السياسة النبوية السياسة الشرعية سياسة الدين السياسة الإلهية آه دي موجودة بقى ودية الدين هو ملاكها الأعظم ولا تتصور سياسات من غير دين لأن السياسة هي معرفة مصالح الناس وديانتهم على الأصلح لهم ولهذا ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ليه؟ عشان يعرف ازاي يصلح لها يبقى صبور كده عليها وهادي بيها وخايف عليها وعارف يجي وعارف فين اماكن الاكل واماكن الضرر ويحنو عليها وياخذ بها الى خير ما ياخذ فبهذا تقاد الامم بحسن السياسه باللين واعطاء كل ذي حق حقه والعدل فعليه قامت السماوات والارض وده لا يتحقق الا بالدين مش بحاجه ثانيه فاحنا محتاجين دين بس محتاجين رجل يعظم الدين ويقبل على الله بهذا كعمر عمر بن عبد العزيز تولى الخلافه والمظالم تملا الارض كان قبليه الحسن البصري عفوا كان قبله الحجاج بن يوسف الثقفي حجاج طاغية بني أمية المجرم لما دخل العراق تولاها لعبد الملك بن مروان وكان العراق أهله فتن ولا تزال العراق مهبط الفتن ومن هنا كما أنفنا أشار إلى المشرق يقصد بها العراق نجد هي العراق يعني وقال ها هنا الزلازل والفتن تأتي من هنا من المشرق يعني العراق وراح الحجاج بن يوسف الثقفي طلع المنبر في القصة الشهيرة لما ولاه عليهم عبد الملك طلع ملثما لافف وشه وراسه كده مش ظاهر غير عينيه منتقب يعني لكن الرجل يقال له ملثم والمرأة يقال لها منتقبة طلع ملثم لا يظهر منه إلا عيناه وجلس على المنبر ورايح بحيث لهم انا انا جاي والي يعني اول لقاء بقى بالجماهير وراح قاعد قاعد يتفرج عليهم بس كده شوف هيعملوا ايه الناس دي فطبعا اهل العراق بيتكلموا وكانوا اهل فتنه ساعتها وكانوا يعني مدوخين الولاه اللي عليهم مدوخينهم فقعد يتفرج عليهم فواحد يلسم بكلمه واحد يقول ايه ده اما وجد عبد الملك غير هذا الابكم فيرسله راجل قاعد مش عارف ينطق ايه ده كان بعت واحده ست احسن واحد مخبي لنا وشه مش عارف ينطق مش عارف يقول حاجه وقاعد زي شوال الرز على البتاع ما تنطق قول حاجه اتكلم يا عم انت وهو قاعد يتفرج شوف اخرهم ايه الناس دي بتجيب اخرهم يعني ثم قام وهو خلع اللسام عن وجهه وهو يقول انا ابن جنى وطلاع الثنايا متى متى اضع العمامه تعرفوني وكشف عن وجهه فاذا هو الحجاج مشهور صيته واصل وقال أهل العراق إني لا أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها أنا هقطع رقبيكم واحد واحد أنا هربيكم يعني بقول لهم كده وساسهم شر سياسة فكان يظلمهم ويعتكف عليهم ويأخذ حقوقهم ويمنعهم ما لهم كان شرا على الأرض ومع ذلك الخراج في عصره قل الناتج المحلي يعني مع انه كان بياخد من الناس بزياده لو واحد مثلا زارع ارض المفروض يطلع ارداب ياخد منه 20 ارداب فالمفروض يبقى كده هو بيجمع اكثر لكن الظلم لا يقيم امه يقول عمر بن عبد العزيز بعد ما تولى الخلافه نظرنا فاذا خراج اهل العراق خراج السواد ارض العراق يعني في عهد عمر بن الخطاب مئة ألف ألف وثمانية وعشرون ألف درهم كان بيطلع منها بس العراق دي في أيام عمر مية ثمانية وعشرين مليون درهم, درهم فلما تولى الحجاج كان يخرج منها ثمانية عشر ألف ألف درهم لما المجرم ده كان بيظلمهم ياخد منهم أكثر من حقهم كان خراج العراق 18 مليون بس يعني في 110 مليون راحوا ما طلعوش اصلا الناس ظنت وبداوا بقى يحتالوا على القانون ما ما بيجيش ما فيش حاجه بتيجي بالغصب اللي عايز يخلع بيخلع يحتال على الضرايب ويحتال على الجمارك وعلى القانون ومش عارف وخد فلوس ويعمل ويسوي ويضرب ورق مش بالعافيه بقى قابلني بقى بلان بالعافيه فلما تولى عمر رجع خراج أهل العراق مئة ألف ألف وثمانية وثلاثين ألف ألف زاد خراج البلد بعدها بسنة بس الفلوس جت تاني الناس اخرجوا اموالهم برضا منهم انا مش هصرف على المجرم كلنا لما كان في العهد السابق ما كناش حاسين ان دي بلدنا ابدا كل واحد كان عايز يهج يطفش لو لقى سفريه يبقى خير وبركه يا ريت الاقي بره امشي ويمشي ويكسر وراه 50 زلعه مش خلاص قرفان مش دارته اول ما بيوصل المطار بيقابلوه جماعه تبعيه جهنم مباحث رعب الدوله وتاخده في التشريف ده لو كان مين يعني راجل يبقى نازل بره في مكان يقابله بعض الوزراء مشايخ يطلعوا بره يقابلهم الوزراء يستقبلوهم في المطار يرجعوا مصر يقابلهم الايه الشاويش يلا تعالى يا فلان خش اقعد نتلقح شويه هنا اربع خمس ساعات مرمي في المطار مش مشكله عادي الله طب وعلى ايه ده وانا وانا عدو ده نبذ البلد واكيد انا انا ما- انا ما بسرقش انا مش حرامي منكم مش حرامي زيكم ولا حاجه خد بالك واللصوص تفتح لهم قاعه كبار الزوار وطو- طبعا افضل ال- اللقاءات وعلى كف الراحه وما يقفش دقيقه وتخليص الله مش بلدنا دي بلد الحراميه ال- ال- ال- العزه بتاعت ابوهم يعني فما كانش حد عايز يعمل حاجه لو حد اتقلت بره على البلد ويقول بلد ايه وبتاعي احنا اولى من البلد احنا لاقيين ناكل من البلد دي طب النهارده بقى لما بعض المشايخ رفع دعوة التبرع اتلم 60 مليون في ليلة 60 مليون من الشعب الفقير الغلبان اللي هو نشف ريقه دوت ونشف دمه نعم ليه؟ لأن خلاص رجعت لنا مصر تاني بلدنا بقت بتاعتنا احنا فنقدر نبنيها بالعدل فنحن محتاجون للعدل والدين مش لحاجة تانية وإلا فإن موارد مصر تنفق على أوروبا كلها ده مصر أيام قبل الثورة الأولى ثورة 52 المشؤومة دي إيه؟ قبلها احنا كنا مدينين بريطانيا كانت بريطانيا العظمى لقينا عندها فلوس مش النهارده احنا عندنا تريليون و300 مليون مليون- مليون- مليار دولار ويجي ابن الرئيس المحروس بسلامته كان بيتاجر في الديون كان يقول انا ادفع لكم جزء بالفوائد ياخد الفوائد منا هو انا اقصينه هو واللي خلفوه كمان مش كفايه ابوه وكيلنا هو برضه جاي يكمل علينا يعني فالان احنا محتاجين يا جماعه دين والدين سياتي بكل هذا وقد وعد الله تعالى ووعده لا يخلف ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أنا يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك فأنا مشفق على إخواني الكرام السادة الأكارم الذين في الشمس جزاهم الله خيرا وأجرهم على صبرهم علينا أقول قولي هذا وسأتم بعد الجلسة بعد الصلاة ما بقي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم احفظ ديارنا من كل مكروه وسوء اللهم كل من أرادنا في ديننا وفي ديارنا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم أنج عبادك المسلمين في كل مكان اللهم احفظنا فيما اتيتنا وامنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك كرب المكروبين منا وسد الدين عن المدينين منا واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم عليك بطاغيه سوريا اللهم عليك بالمجرم بشار الكلب اللهم عليك به فانه لا يعجزك اللهم اللهم ارنا فيه ما رايتنا في القذافي اللهم ارنا فيه فيه ما رايتنا في القذافي اللهم عليك بمن معه من المجرمين احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم على وجه الارض احدا اللهم انصر الضعفاء في كل مكان اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدها وهزلها عمدها وخطاها وكل ذلك عندنا اقول قولي هذا واستغفر الله واقم الصلاه